وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا اللهم صل على شفيع الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد تخيل وانت مواطن مطحون لو نجحت أخيرا ان يبقى في صلة بينك وبين رئيس الدولة اللي انت فيها صلة خاصة بينك وبينه الصلة دي بسببها بعد ما كنت مريض اتعالجت في أكبر مستشفيات بعد ما كنت فقير اختنيت بعد ما كنت مواطن مطحون طلعت على وش الدنيا هتحافظ على الصلة دي ازاي هتحافظ انها ما تتقطعش ما تتجرحش ما تفترش هتحافظ عليها ازاي هو ده اللي كان في قلوب الانبياء واعظم تجاه صلتهم بالله يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام كان يقعد مع الصحابه يستغفر ربنا اكتر من 100 مره يقوم من المجلس يستغفر ربنا يخرج من الخلاء يقول غفرانك يخلص الصلاه يقول استغفر الله يدخل في الصلاه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي يجي يخرج من الصلاه يقول اللهم اغفر لي ما قدمت ايه ده ليه خايف خايف على الصله اللي بينه وبين ربنا خايف على العلاقه اللي بسببها كل عطاء في حياته اللي بسببها كل فتح في حياته اللي بسببها كل خير في حياته اللي بسببها كل امل في حياته هي دي المؤمن يا جماعه بناء رهيب قائم على عمود واحد بس اللي هي صلتك بالله سبحانه وتعالى امتى بقى امتى قلبك هيتملى بالايمان بقى امتى قلبك هيتعمر بالايمان بقى امتى هنكمل مشوارنا في حب ربنا طول عمرنا بقى امتى يا جماعه هنفوق بقى وننطلق الى الله سبحانه وتعالى درس الليله هدفه كبير قوي يا جماعه درس الليله هدفه كبير قوي لما هقول الليله كلمه توبه اوعى حد يفتكر ان انا بقول لك سيب المعاصي اللي بتعملها لا توبة يعني تغيير توبة يعني تتولد إنسان تاني توبة يعني ترجع إنسان من جديد توبة لما أقول لك توب يبقى بقول لك اتغير لما أقول لك توب يبقى بقول لك غيري ليلك وغيري نهارك وغيري حياتك وغيري أحلامك وطموحاتك لما بقول لك توب بقول لك خد قرار خد قرار وتغير في ناس كتير قوي تقول لك أنا نفسي أتوب نفسي أتغير نفسي نفسي نفسي هو درس الليلة يا جماعة درس الليلة إنك أنت تاخد قرار في علاقتك بالله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام بيقول تحترقون تحترقون فاذا صليتم الصبح غسلتها العصر الظهر المغرب يعني ايه يعني الناس دي ماشيه في الشارع مولعه نار يا جماعه بالذنوب الذنوب دي بتولعنا نار بس احنا مش حاسين احنا بقينا مجتمعات مشتعل النار في اجسادها يعني اللي هياخد قرار التوبه معايا الليله باذن الله هيطفي النار عن جسده يعني الناس ماشيه مولعه ومهم الدرس لينا ان شاء الله ان احنا ناخد قرار نطفي النار عن اجسادنا اللي والعه فيها النار بس احنا مش داريين لان احنا لسه في الدنيا تحترقون تحترقون مهم درس الليله مهمه كبيره جدا جدا يا جماعه انا بكلم مين انا بكلم الشباب اللي بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى الشباب والبنات الكتير اللي في الدرسين اللي فاتوا بتاع ال Valentine virus قرروا انهم يسيبوا اي علاقات وقرروا انهم يسيبوا اي معاصي وقرروا انهم يتوبوا وبعتوا على النت وبعتوا في في كل مكان يقول لك انا انا عايز اتوب بس عايز اثبت بس خايف ان انا لو كلمتني تاني لو كلمني تاني خايف ارجع خايف اقع اعمل ايه انا بكلم كل واحد نفسه يتوب توبه صادقه هعرض لكم الليله اصدق توبه توبه من اخطر التوبات اللي ربنا خلت ذكرها في القران هعرض لكم الليله قصه انسان نفسه يتوب فضل الراجل واقف على باب ربنا قابل كل الصعاب وقف وشه كل الحواجز وفضل مصمم لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يصالح هذا العبد هذا العبد الصادق في توبته وفتح له الباب انا بكلم الليله مين بكلم كل واحد بيقول لي نفسي اتوب نفسي اتغير نفسي ابقى احسن نفسي اسيب اللي بعمله نفسي بحكي لكم قصه واحد كان نفسه يتوب بس شوفوا هو عمل ايه عشان كل واحد مننا يا جماعه يعرف عشان يتوب لربنا يعمل ايه انا بكلم مين انا بكلم الامه كلها لان ربنا بيقول وتوبوا الى الله جميعا كلنا نتوب لربنا سبحانه وتعالى يا جماعه عارفين اتكلم عن توبه مين توبه كعب بن مالك رضي الله عنه كعب بن مالك انا بحكي قصه توبه كعب عشان كل واحد مننا الليله يبقى كعب بن مالك عشان كل واحد مننا الليله يعيد سيناريو التوبه دي مره تانية في علاقته بالله سبحانه وتعالى واحد ممكن يقول بتقول مين كعب بن مالك هو كعب بن مالك كان وقع في معصيه مشهوره كبيره عشان كان يحتاج يتوب كعب كعب بن مالك اللي كان من السباقين اللي راح بايع الرسول عليه الصلاه والسلام في بيعه العقبه ليله ما كان في حوالي 70 انصاري جايين للنبي عليه الصلاه والسلام النبي وعدهم بعد ما ينقضي طولة الليل راحوا في وسط الحج عشرات الألوف من المشركين في خيمة مع النبي عليه الصلاة والسلام في مكان مع النبي عليه الصلاة والسلام لو كان المشركين كشفوهم كانوا ذبحوهم وقبل ما الإسلام ينتشر وكنا لسه لسه الهجرة ما جاتش والرسول عليه الصلاة والسلام بيبايعهم على إنهم يح- يج- ياخدوه وينصروا الدين وينصروه ووقف البراء بن معرور يقول له يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت وقف اسعد بن زراره يقول يا قوم ان اخراج رسول الله من مكه الى المدينه اليوم مفارقه العرب جميعا وان تعضكم السيوف ده انتوا هتعدوا الدنيا ده انتوا هتتقطعوا بالسيوف العرب كلها انتوا عارفين انتوا هتبايعوا على ايه الاول ولا لا فاهمين ولا لا وقف سعد بن عباده يقول له امط عنا يدك يا اسعد والله يا رسول الله لو امرتنا ان نميل على اهل منى غدا باسيافنا لملنا قول لنا بس يا رسول الله نحارب العرب كلها واحنا نحارب في وسط الجو الرهيب ده كان راجل من وسط الرجاله قاعد مع النبي عليه الصلاه والسلام كعب بن مالك كعب بن مالك اللي عمل كل ده اللي ما تخلفش عن النبي في ولا غزوه الا بدر كعب بن مالك يجي يعمل ذنب كبير ويتوب منه اه يعني ايه يعني انت في خطر يعني اوعى تامني يعني اوعى حد يامن يا جماعه انت ممكن تقع مش معنى مش اوعى تختار بانك انت بقالك ملتزم قد ايه اوعى تختار انك انت بتظن انك كويسه و و. ما حدش كبير على انه يقع ولا انه ينتكس انا بحذركم يا اخواني انا بحذركم ان قصه كعب بن مالك بتقول لنا كلنا في خطر كلنا في خطر ولازم كل واحد مننا يفوق ولازم كل واحد مننا يحذر على دينه كعب بن مالك اذنب طب احنا مش ممكن نقع اوعي تأمن انك انت ممكن تقعي اوعى تأمن انك انت ممكن تقع ايه القصة القصة بدايتها كانت ايه القصة بدايتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدر قرار فوري فجائي ان احنا هنخرج للقتال قتال مين يا رسول الله قتال الروم الروم ده احنا اول مرة هنخرج للروم يا رسول الله وراك يا رسول الله ازاي الروم ازاي يا رسول الله الروم اكبر قوة حربية عسكرية نووية بيولوجية كيميائية اقتصادية اكبر قوة في العالم هنروح نحاربهم ازاي هنحارب الميراج وال F 16 بتوع القوة العظمى الاولى في العالم ازاي يا رسول الله الروم قال له طب وهنحارب الروم فين يا رسول الله تبوك تبوك 2500 كيلو متر هنمشيهم في الصحراء الرهيبة دي اللي مفيش بني ادم ممكن يعديها لو يهلك ازاي يا رسول الله والحر القاتل هنستحمله ازاي يا رسول الله والثمار بتاعت اشجار المدينه ده احنا مش بناخدها ناكلها ده احنا بناخدها نبيعها ونصرف منها على بيوتنا طول السنه طب ازاي يا رسول الله طب هنستحمل ازاي واحنا معناش دواب فينا ناس هتمشي ال 2500 كيلومتر على رجليها هنستحمل يا رسول الله وهنعمل ايه وقف كعب بن مالك يفكر وقف كعب بن مالك انا هخرج انا هخرج بس بس يعني بس الموضوع صعب يا جماعه الموضوع كان صعب جدا تخيلوا لو انا قلت لكم يلا دلوقتي نحارب قوى العالم كلها من اجل نصره الاسلام هتقولوا ايه وهتعملوا ايه الموضوع كان صعب احيانا الثبات بيبقى صعب احيانا الدين بيبقى صعب ليه عشان ربنا يختبر صدقك وثباتك الناس الوقت يقول لك احنا هنعمل ايه المجتمع كله فسد المجتمع باظ المجتمع انت ما سمعتش المهندس اللي بعد معاه سنين يجيب اموال من الخارج وجه هنا وحط امواله في البورصه ولسه عنده عربيه ولسه عنده شقه ولسه عنده دخل ولسه عنده وتروح الفلوس في البورصه في البورصه يدخل يذبح ولاده الاثنين ويذبح مراته ويحاول ينتحر يقولوا له ليه لما انقذ من الانتحار يقول لهم خفت عليهم من الفقر مش عايزهم يعيشوا الفقر فقر كل اللي انت لسه عندك ده وبتقول فقر انت ما انت شايف المجتمع وصل لايه ما انتوا شايفين يا جماعه المجتمع بقى مفاهيمه ايه وبعده عن الدين لدرجه ايه الراجل اللي خد مئات الملايين بل مليارات من الناس عشان يشغل لها اموالها وهرب في الاخر كندا ولما شافوا الصور بتاعته بعد ما هرب لقوا من ضمنها صور وهو بيولع لمراته السجاير بورق من ابو 100 جنيه ابو 100 جنيه من فلوس الناس ورق ابو 100 جنيه انا اعرف اسر دخلها 100 جنيه اسر عندها امراض الراجل قعيد والمراه من الامراض قعيده ومش قادرين يشتغلوا واولادهم عايزين يتجوزوا وعايزين ياكلوا ودخلهم في الشهر 100 جنيه وبيقولوا الحمد لله على نعم ربنا سبحانه وتعالى ممكن الواحد يقول المجتمع وصل لايه المجتمع والناس فسدت والدنيا بعدت و... لا الثبات في الواقع اللي احنا عايشين فيه صعب زي ما كان الثبات في غزوه تبوك صعب ولكن لازم نثبت يا جماعه لازم نثبت يا جماعه يا جماعه احنا الوقت قعدتنا القعده ديت فرصه ممكن ما تتعوضش انت سماعك عن ربنا الوقت فرصه ممكن ما تسمعيش تاني انت دخولك الجامع فرصه ما تضمنش ان الباب يتفتح لك تاني احنا الوقت ان احنا ودنا اتفتحت وبنسمع عن ربنا الوقت فرصه استغلوها لان من خبره الواحد في الدنيا اللي بيتفتح قدامه باب ربنا وبيسيبه والله العظيم بيتذل بيتذل عشان الباب يتفتح له تاني لان ربنا بيقول له انت قبل كده ما قدرتش نعمه الدين اللي اديتها لك انا قبل ما ادخلك تاني هعرفك انا ديني وجواري غالي قد ايه عشان لما تدخل المره دي تحافظ على نعمه الدين يا جماعه الانتكاس ثمنه غالي قوي لازم نثبت مهما كان الواقع صعب احنا الوقت فرصه اوعوا تضيعوها اوعوا تضيعوا فرصه الدين وقف كعب بن مالك يفكر طب انا هعمل ايه طب انا انا انا انا عايز اتبع رسول الله بس زوجتي زوجتي الجميله طب اعمل ايه طب انا عايز البي نداء الله سبحانه وتعالى بس الثمار اللي انا هصرف منها وتجارتي ومصالحي اعمل ايه هي دي قضيه عاوز بس خايف قضيه اللي خايف على وقته اللي خايف على مركزه اللي خايف على شهادته اللي خايف من علاقته بربنا سبحانه وتعالى اللي عايز ربنا يا جماعه ما بيترددش اللي عايز ربنا ما بيحسبهاش اللي عايز ربنا بيلبي نداء ربنا مهما كل شهوات الدنيا نادته من يومين وانا قدام المسجد بعد صلاه العشاء ولقينا يعني شاب معدي كده مع فتاه شكلهم صعب جدا يعني جدا بعدها يعني جي يعني جيت اقول له كلمه جينا نقول له كلمه كده عدى ما التفتش خالص يعني شاب بعدها معدي فيا حبيب قلبي ده حرام وكده بنفس المنظر فالولد ظهر على وجهه الانكسار فقعدت اخدته وقعدت اكلمه في الدين واكلمه عن ربنا واكلمه في, في اول ليله في القبر هتعمل ايه وانت الوقت نظر ربنا ليك من فوق سبع سماوات ازاي تجرؤ على معصيه ربنا سبحانه وتعالى المقصد الاثنين الشباب وقفوا وسمعوا وبدات قلوبهم تتغير البنتين طبعا وصلوا لمرحله لقيتهم واقفين وعايزين ايه بينادوهم تعالوا قلت لهم بصوا للاثنين الشباب انت الوقت ربنا بيناديك ودول بينادوك هتلبي نداء مين الموقف ده كلنا بنتحط فيه هنلبي نداء مين يا جماعه اللي عايز ربنا بيلقي نداء بيلبي نداء ربنا فوق كل شهوه اللي عايز ربنا بيضع البيض كله في سله واحده زي ابو الدحداح لما حط ال 600 نخله اللي عنده عشان يشتري نخله واحده في الجنه قال لا يعني ايه يعني يا جماعه كان ممكن ب 20 نخله يخلص الموضوع لا هو بيحط ثروته كلها في سله الاخره هو بيحط عمره كله في سله الاخره هو بيحط فكره وحياته ومواهبه كلها في سله الاخره ليه لانه ما هوش عايز حاجه غير الاخره اللي عايز ربنا انما اللي عايز ربنا بس خايف خايف من طريق ربنا عمره ما هيتقدم هيفضل يقع ويقع ويقع ويقع وعمره ما هيوصل لحاجه لا في دنيا ولا في دين فضل كعب بن مالك واقف يقول طب بكره بكره هجز طب بكره طب بعده طب بكره التسويف قضية التسويف اللي بتضيعنا كلنا كلمة بكرة اللي عمره ما بيجي في حياتنا كلمة بكرة اللي معظم أهل النار دخلوها بسبب بكرة يا جماعة معظم أهل النار من الآيات اللي رعبت الواحد من التسويف والتأجيل آيات سورة الحديد اللي بتبدأ بوصف المؤمنين لما ربنا بيقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ترى أنت كنت بتشوفهم في الدنيا بتشوفهم زاهدين تعبانين مرهقين ممكن ده من كتر الشغل في الدعوة جزمته اتنحلت ومطربة ممكن ده من كتر الزهد والصيام وشه مصفر وضعيف ممكن ده من الفقر لانه هو كل قضيته دينه شكله بسيط والناس اللي مش فاهمين الدين قاعدين يسخروا منهم النهارده زي ما كانوا بيتفرجوا عليهم في الدنيا هيتفرجوا عليهم في الاخره بس في وضع تاني هيتفرجوا عليهم على منابر النور هيتفرجوا عليهم في وفد المتقين بينظروا لوجه الله هيتفرجوا عليهم وهم بيوثقوا الى الجنه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم لما تشوفوا حفله من الحفلات الكبيره تلاقوا انوار الليزر اللي فيها بتضرب في السماء وقاعده تتلألأ هم دول انوارهم يوم القيامه الناس كلها تبص لهم مبهوره وسط ظلمات المحشر انوار رهيبه يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم بشراكم بشراكم احنا لسه ما عندناش من على الصراط بشراكم خلاص القلق كان في الدنيا والحزن كان في الدنيا والتعب كانت في الدنيا والمجاهده كانت في الدنيا النهارده خلاص النهارده ما فيش غير البشريات النهارده هتاخدوا جزاء دقيقه دقيقه وقفتوها في قيام الليل في الثلث الاخير النهارده هتاخدي جزاء يوم يوم نزلت بحجابك الشرعي فيه النهارده هتاخد جزاء كل تسبيح وكل استغفار وكل ايه في القران قريتها النهارده هتاخدي جزاء كل ساعه صمتيها وكنت عطشانه وصبرت عشان ربنا النهارده هتاخد جزاء كل مليم انفقته في سبيل الله في الصدقات او في الدعوه الى الله النهارده هتاخدوا جزاء كل كلمة نطقناها واحنا بنكلم الناس عن ربنا وبندعو الناس لربنا بشراكم بشراكم اليوم جنات كل جنة فيها من أصناف النعيم غير التانية تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز مش الفوز كان مراكز الدنيا وشهادات الدنيا وكراسي الدنيا وأموال الدنيا لا هو ده الفوز العظيم الموقف اللي بعده يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا بصوا واحده بس النور الرهيب اللي طالع من وشكم ده النور الرهيب اللي منور لكم الصراط احنا الصراط مضلم قدامنا احنا لو عدينا الصراط في الضلمه ده احنا هنضيع هنسقط فيه من جهنم والعياذ بالله بصوا لنا بصه نوروا لنا الطريق احنا لو بالنور الطريق ما نورناش هنروح في جهنم وهنضيع انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا ارجعوا كان النور بيتحصل في الدنيا كان النور بيتحصل في زمان الطاعه في زمان التوبه الوقت ما عادش خلاص ما عادش في نور في ارض المحشر غير من الطاعه بتاعت الدنيا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور ارض المحشر تتشق نصين نص كله انوار بتسعى بتضيء للمؤمنين طريقهم وهم بيعبروا من على الصراط ونص كله ظلمات رهيبه والمنافقين والمنافقات واقفين قاعدين يستغيثوا بالمؤمنين والموضوع انتهى خلاص فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم نكن معكم انا عايزك تركزي معايا بقى هو ده الشاهد اللي انا بقول الايات عشانه الكلمه اللي انا بقول الايات عشانها جايه اهي يا جماعه الم نكن معكم مش كنا معاكم مش كنا عايشين مع بعض مش كنا اصحاب مش كنا بنتكلم مش احيانا سمعنا نفس الدروس مع بعض الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم ها وتربصتم استنيتم قلتم بكره سوفتم اجلتم او اهل بكره بيترموا في النار هو والعياذ بالله او اهل بكره الرسول قال لهم تحترقون تحترقون وحذرهم فضلوا يتاخروا ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله يتاخروا في جهنم والعياذ بالله كلمه بكره دي جند من جنود ابليس يا اخواني هم يتسوف لغايه امتى هتفضل لغايه امتى ما تواجهش معصيك هتفضل لغايه امتى ما تواجهش اللي كتب عليك في صحيفتك هتفضل لغايه امتى عارف انك ما وصلتش لربنا وفاتر ما انتش عايز تنطلق لربنا هنواجه معصينا امتى هنقف مع نفسنا امتى ونواجه ونقول لازم نتوب امتى امتى يا جماعه كلمه بكره الكلمه اللي ضيعت الناس ادي كعب بن مالك وادي ابو خيثمه ده ما خرجش للغزوه وابو خيثمه خرج وابو خيثمه خرج عارفين الفرق ايه كعب بن مالك بيقول في الحديث بيقول فكنت اقول انا قادر على ذلك ان شئت انا سهل ان انا التزم وسهل ان انا اتوب وسهل ان انا اخرج وسهل ان انا اقعد مع النبي بس يعني شويه كده وخلاص يعني قعد يستدرج انما ابو خيثمه دخل كده لا كان متجوز اتنين كل واحده متهيئه متزينه والبيت وطبخه اكل فنظر كده قال لا رسول الله في الحر وانا هنا قال والله لا ادخل جهزوا لي حتى والله ما انا داخل اهو ده الفرق لو كان ابو خيثمه قال هدخل اشرب كوبايه ميه كان تخلف عن الغزو مع كعب بن مالك الحسم يا جماعه كعب بن مالك بيقول فكدت ان اخرج ويا ليتني فعلت يا ريتني كلمه بيقولها قالها في الدنيا عشان ما يقولهاش في الاخره يا هتقوليها في الدنيا يا هتقوليها في الاخره يا ريتني مين اللي هيندم في الدنيا ويستحمل في الدنيا بكره هجهز بكره هجهز بكره هجهز لغايه ما راح بكره وراح بعد بكره وراحت الغزوه وانتهى الامر وخرج من ايد كعب بن مالك من الكلمات العجيبه جدا اللي ربنا قالها في غزوه تبوك لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه ايه ها في ساعة العسرة ساعة ساعة العسرة دي اللي هي ايه اللي هي تبوك تبوك تبوك كانت ساعة يا رب تبوك كانت 80 يوم يا رب تبوك كانت 30 يوم في الحر القاتل في الصحراء رايح و20 يوم انتظار لقتال الروم و30 يوم راجع يا رب تبوك كانت 80 يوم تبوك يا رب احنا جدنا ان احنا كنا هنموت من الجوع فيها وكنا هنذبح الابل بتاعتنا في صحيح مسلم عشان نلاقي ناكل لان احنا كنا هنموت من الجوع خلاص وكنا هنموت من العطش فيها في صحيح مسلم يا رسول الله هلكنا عطشنا ضعنا يا رسول الله ده في الصحيح في الحديث بيقول لك حتى كانت رقابنا ان تتمزق حلقنا كانت هتتقطع من كتر ال- من عطش تبوك ما كانتش ساعه يا رب تبوك يا رب احنا كنا هنموت فيها من الرياح لما جت الرياح والرسول حذرنا من الخروج من المعسكر وواحد خرج مات في الريح تبوك ما كانتش ساعه يا رب ده احنا كنا هنموت من الفقر لما سيبنا الثمار وتوكلنا عليك طول السنه هناكل منين ده احنا كنا هنموت من الروم يا رب الروم والاسلحه الرهيبه وفرق التسليح الضخم اللي ما بيننا وبين الروم ده احنا كنا هنموت من الحر يا رب كانت ضربات الشمس هتموتنا في الطريق الرهيب ده احنا كنا هنموت يا رب من الاجهاد ده في صحابه زي ابو ذر الغفاري خد ال 2500 كيلومتر على رجليه ازاي يا رب ازاي تبوك ساعه تبوك تبوك يا رب ده كانت غزوه العسره مش كانت ساعه العسره لا ساعه العسره طب ساعه ليه عارفين ليه ربنا قال على تبوك ساعة يا جماعة عارفين ليه عارفين كل ده ساعة ليه عارفة ليه لأن هي أول ساعة هي أول ساعة هي أول ساعة في الغزوة القرار اللي خد قرار إنه يخرج في أول ساعة بعد كده ما حسش غير وهو راجع المدينة هو أول أسبوع هتقرر إنك تسيب تسيب الشاب اللي أنت مرتبطة بيه هو أول أسبوع هتقرر إنك تسيب الفتاة اللي أنت مرتبط بيها هو أول أسبوع هتقرر إنك تسيب الاختلاط في الجامعة هو أول أسبوع هتقرر إنك تلبسي النقاب فيه هو أول أسبوع هتقرر إنك أنت تقاطع أي فرجة على أي برنامج أو قناة فيها اختلاط وفيها معازف وفيها محرمات هو أول أسبوع هي أول ساعة يا جماعة هي أول ساعة تقرر إنك تتوب فيها لربنا هي الساعة بتاعة القرار بعد كده خلاص كل اللي باقي متع وكل اللي باقي في كنف الله سبحانه وتعالى عارفين يا جماعه ساعه العسره دي بتفكرني بايه بتفكرني بحب الله بحب الله قوي اللي بيحب ربنا اي امر بيهون عليه لانه بيحب الامر بيحب الامر لو انت بتحب الامر هيهون عليك الامر هيبقى تبوك الرهيبه دي ساعه هيبقى عمرك اللي بتقضيه في الدعوه ساعه هيبقى تضحياتك كلها ساعه ليه لانك بتحب اللي انت بتقدم عشانه لانك بتضحي عشان واحد بتحبه لانك بتضحي عشان حبيبك لانك بتجاهد عشان حبيبك لانك بتنفذ امر حبيبك لانك بتسعى في رضا حبيبك فكل الموضوع ساعه حب الله غير حياتك بحب الله غيري حياتك بحب ربنا اوعوا تفتكروا ان حياه الدعاء صعبه لما كنت ادي دروس في المسجد كان بعض الشباب يجوا يقول انا عايز اطبق الكلام ده وعايز اتوب بس هو عايز يقول بس مش عايز ابقى زيك هو فاكر ان حياه الدين صعبه فاكر ان حياه الدعوه ده امتع حياه والله العظيم طب ليه ربنا قال ساعه العسر عارفين ليه كمان لان العقوبه للتخلف بالمقارنه بكل اللي حصل في الغزوه ولا شيء كل اللي حصل في الغزوه ده بالنسبه لعقوبه اللي هيتكلف ساعه ولا كانها ساعه بتمر يا جماعه مين اللي بيحب ربنا اللي بيحب ربنا قيام الليل حبيب لقلبه الصيام سهل على قلبه تلاوه القران ورد القران حبيب لقلبه مين اللي بتحب ربنا مين اللي بيحب ربنا هي ساعه عمرك كله ساعه هتروح هتقضيها في ايه في الطاعه ولا في المعصيه وعلى الانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره يا حبيبي يا رب اه يا رب لو حسيت بحب ربنا وحب رسول الله والله العظيم يا جماعه المشاعر دي بتقلب الكيان بتغير الكيان بتقلب حياه اي انسان لما تحس انك بتحب ربنا وبتحب رسول الله كل حاجه بتهون عليك في اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كده راح الجيش رجع الجيش راحت الفرصة هي فرص هي فرص يا جماعة المنافقين قالوا هنجاهد مع رسول الله الغزوة اللي بعدها بلاش الغزوة الصعبة دي فكانت آخر غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اللي بعده طلع مفيش حاجة بعدها قالوا اللي جاي طلع مفيش حاجة جاية بعدها خلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج لغزوة مرة أخرى يعني ممكن تكون دي آخر فرصة ممكن ممكن إنسان يفوق في آخر فرصة ممكن وممكن إنسان يضيع الفرصة الأخيرة ممكن الكلام اللي أنت بتسمعه ده آخر فرصة ممكن الكلام اللي أنت بتسمعيه ده اخر فرصه ما تعرفش محدش يعرف يا جماعه لازم نتعامل مع الامر بقمه الخطوره يعني لسه احد اخواني مبلغني ب- يعني احدى النساء الله يرحمها لسه ميته والصلاه عليها بكره الظهر باذن الله لسه مبلغني باحدى النساء كانت شابه وماتت في دار مسنين وعندها 96 سنه بيقول جوزها واولادها الاثنين ماتوا في حرب 73 واحد مش عارف اتضرب بالنار واحد داست عليه دبابه واحد المهم الثلاثه ماتوا في حرب 73 فانتقلت للحياه في القاهره ويعني انتقلت للحياه مع اسره غير مسلمه ولما انتقلت للحياه معاهم بدات تمارس شعائر دينهم وبدات تتبع دينهم وعاشت طول العمر من بعد 73 لغايه 2009 وهي متبعه لدين هؤلاء الناس ومن شهر واحد من شهر واحد ربنا ييسر انها تروح وت- وتنتقل الى دار مسنين وتقعد في دار المسنين وربنا يقيد لها اخ داعيه يفضل يدعوها الى الله ويعلمها الصلاه لغايه ما تتوب لربنا في اخر ايام حياتها لغايه ما تصلي لربنا في اخر ايام حياتها ولسه ميته من ساعات الله يرحمها وهي بتقول لا اله الا الله محمد حبيبي رسول الله لا اله الا الله محمد حبيبي عليه الصلاه والسلام رسول الله عليه الصلاه والسلام يا جماعه ممكن انسان يلحق اخر فرصه وممكن انسان يضيع اخر فرصه يبقى ده بيدمر نفسه اخر فرصه راحت الفرصه وتخلف كعب ورجع النبي عليه الصلاه والسلام كعب بن مالك بدا يسال الناس اقول للنبي ايه اقول للنبي ايه اواجه النبي ازاي طب وانت ما بتسالش نفسك دلوقتي هتقول للنبي ايه على الحوض هتقول للنبي ايه يوم القيامه هنقول لرسول الله ايه يا جماعه الكلام ده مش كلام استثاره عواطف الكلام ده كلام واقع يا جماعه في لقاء مرتقب موعدكم الحوض ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم موعدكم الحوض عشان الناس يدخلها الرسول تشرب بايده وناس الرسول يقول لها سحقا سحقا يا جماعه احنا بينا وبين النبي ميعاد هنقول له ايه هنقابله بانهي وش بكل المعاصي اللي احنا بنعملها وكل التخلف اللي احنا بنعمله كعب بن مالك تخلف مره شوفوا حصل له ايه انت تخلفت كم مره انت تخلفت كم مره عن نداء ربنا وعن طاعه ربنا وعن الدعوه لدين ربنا انت تخلفت كم مره لما الدين احتاجك وانت خذلت الاسلام يجي كعب بن مالك يقول يا رسول الله والله ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت بس هو نطق الكلمة وخلاص شجع قلبه وصدق رسول الله خلاص أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك كعب بن مالك اعترف اعترف يا جماعة احنا مش عايزين نعترف احنا مش عايزين نعترف الرسول كان بيقول لربنا في الثلث الاخير ظلمت نفسي واعترفت بذنبي احنا مش عايزين نعترف احنا بنراوغ احنا تلاقي الشاب قاعد مع مع فتاه والعياذ بالله فاكرين نفسهم فين ده فاكرين نفسهم يعني والعياذ بالله تيجي تكلمه يقول لك اه، ده خطيبتي هو بيعمل ايه ده هو عاقل ده ولا مجنون ده لا عاقل ولا مجنون يقول اللي هو بيقوله ولا ولا ولا يرد الرد اللي هو بيقوله هو مش عارف هو بيودي ده بيحرق نفسه ده بيولع نفسه والعياذ بالله تحترقون تحترقون والعياذ بالله كعب بن مالك اعترف وصدق احنا صادقين ولا لا انت وانت بتصلي بتصلي صلاه انسانه صادقه مع ربنا انت صادق في كل كلمه بتقولها لربنا في صلاتك ولا لا طب اقول لك اختبار وانت في التحيات وانت بالتحيات وانت بتقول وانت بتودع وجوار الله والوقوف بين ايدين ربنا وبتقول التحيات لله والصلوات والت طيبات بتقول لربنا الطيبات لله بتقول لربنا الطيبات لله عارفه يعني ايه الطيبات يعني افضل ما عندك في حياتك لله يعني اطيب ما في عمرك لله اطيب ما في وقتك لله اطيب ما في مالك لله انت كده انت فعلا افضل وقتك لربنا ولا بتلقي ربنا في دول اوقاتك المذاكره والمحاضرات والدروس آه، كلها في الوقت الحلو اللي انا فايق فيه وافتكر بقى ورد القران ولا ورد ولا اي طاعه لما خلاص بقى, بقى ايه ابقى بقى من طولي انت فعلا حياتك افضل ما في عمرك لربنا ولا بتيجي لربنا بعد ما خلاص تبقى في في عندك 80 ولا 90 احنا احنا يا جماعه افضل حياتنا ربنا ربنا يتقبل التوبه من الجميع يا رب اللهم امين احنا احنا بندي ربنا افضل اوقاتنا وافضل اعمارنا وافضل حياتنا احنا فعلا كده ولا لا يا جماعه الطيبات لله احنا صادقين كعب بن مالك صدق عشان كده نجا كعب بن مالك الوقت هتشوفه هيتشد عليه ازاي هتشوفوا عقوبة هذا الذنب قد ايه هتشوفوا عقوبة هذا الامر وهذا التخلف اللي عمله قد ايه هتشوفوا يا جماعة هذا التخلف عن الغزو مع الرسول الواحد سأل نفسه طب ليه الرسول ما قساش على المنافقين وشد على كعب كل ده عارفين ليه لما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى الابتلاء بيشتد عليك اعرف ان انت فيك خير اعرف ان انت ربنا يريدك انت بالذات اعرف ان انت ربنا سبحانه وتعالى يريد انه ياتي بيك بس بيمتحنك قبل ما يدخلك سبحانه وتعالى كعب بن مالك قام وهو ما هوش عارف عقوبة ذنب واحد بس عمله هيبقى شكلها ايه اه يا جماعة اه يا جماعه الواحد لما وقف يتدبر اللي عرفوا يعني ايه ذنب عملوا ايه اللي عرفوا يعني ايه ذنب حياتهم بقى شكلها ايه ليلهم بقى شكله ايه نهارهم بقى شكله ايه كو- كلامهم بقى شكله ايه استعدادهم للاخره بقى شكله ايه تعاملهم مع الدنيا بقى شكله ايه اللي عرفوا يعني ايه ذنب عملوا ايه عايزين يا جماعه نشوف الناس دي عملت ايه اللي عرفوا يعني ايه ذنب عشان نعرف نتعامل مع ذنوبنا ازاي عشان نعرف نتعامل مع عصينا ازاي احد الفلا... احد السلف لما كان بيموت واحد يبكي عند الموت فقالوا له انت بتبكي ليه فقال لهم اني انتظر رسلا من عند ربي ملائكه نازله دلوقتي يبشرونني اما الى الجنه واما الى النار وددت لو انها تلجلج في صدري الى يوم القيامه يا ريت روحي تفضل تتلجلج في صدري و- و- واحسن ينزل لي ملك يقول لي ان ربنا ما تابش عليا ان ربنا ما قابلش مغفره ذنوبي اعمل ايه ساعتها المراه يا جماعه الغامديه اللي جت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتقول له طهرني يا رسول الله وقعت في الزنا انت عارف يعني ايه طهرني طهرني يعني هتترجمي طهرني يعني هتموتي موتة في قمة الألم انت اي حاجة استحمل اي حاجة ليه لان انا استحمل اي حاجة في الدنيا انا ما بستحملش الآخرة انا استحمل عقوبة ذنوبي في الدنيا ان انا ما استحملهاش في الآخرة انا ما اقدرش استحمل ان انا اقابل ربنا وانا في صاحبتي ذنب ما اتمحاش من عليا ما اقدرش استحمل طهرني يا رسول الله كرهت الدنيا ما عادتش طايقه الدنيا ليه لانها عارفه يعني ايه ذنب كعب بن مالك يا جماعه ايه اللي خلاه يثبت ايه اللي خلاه يصبر على كل اللي هيحصل له الوقت ده اهو عارفين ايه انه يقدر يستحمل في الدنيا اي حاجه انما ما يقدرش يستحملها في الاخره يقدر يستحمل في الدنيا ان الرسول ما يردش عليه لما يسلم عليه انما ما يقدرش يستحمل على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسول ما يردش عليه ما يقدرش ما يقدرش الرسول يا- الصحابه يا جماعه اللي عرفوا يعني ايه ذنب عملوا ايه اللي عرفوا يعني ايه ذنب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيقول لربنا اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما وما وما ايه يا رسول الله كل دي ذنوب يا رسول الله انت بتذنب يا رسول الله شايفين يا جماعه المؤمن مرعوب قد ايه من ذنوبه خايف قد ايه من ذنوبه عامل قد ايه حساب ذنوبه لانه عارف يعني ايه ذنب لما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من من الخلاء كان يقول غفرانك غفرانك ليه لان الانسان في جسمه سموم لما بيدخل الخلاء ربنا بيخلصه منها لولاها كانت سممت دنيته وسممت جسمه اهو الذنوب في الصحيفه هتسمم الاخره فالرسول بيقول يا رب انت خلصتني من سموم الدنيا خلصني من الذنوب اللي هي سموم الاخره يا رب خلصني منها يا رب بكرمك وبفضلك يا رب غفرانك كلمه ذنب يا جماعه كلمه ذنب انتوا عارفين الذنب ده عامل زي ايه لو انت على طريق سريع ربنا يعافينا واحد على طريق سريع وحصل حادثه بيتصل بالاسعاف يجوا له بسرعه لو الطريق زحمه هيعرفوا يوصلوا له لا ليه الطريق مسحوب انت كذلك لما يكون عندك ذنوب كتير وترفع ايدك في ابتلاء تقول يا رب الفرج يجي ينزل الطريق زحمه كله ذنوب ومعاصي احد الشباب كان في جامعه هنا في القاهره ودخل سنه اولى نجح تانية نجح تالتة نجح رابعة الترم الاولاني نجح ودخل الترم التاني وهيتخرج وياخد الشهاده كان فقير جدا كان بيلبس هدوم قديمه دايما وسط اصحابه ما كانش معاه فلوس يشتري الكتب كان بيستلف الكتب من اصحابه لانه ما يقدرش يشتري الكتب كان عايش عيشه فقيره جدا جدا يعرض على هذا الشاب في الترم التاني في اخر سنه كبيره من الكبائر ويقع فيها والعياذ بالله بيقول انا بعدها انا ابتليت في في الدنيا انا ابتليت في الفلوس انا ما كسبتش حاجه انا انا سبت الكليه انا خسرت شهادتي انا خسرت كل حاجه ولكن اكتر حاجه معذبه قلبي اكتر حاجه جرح قلبي ان انا كنت قبل كده لما برفع ايدي وبقول يا رب كان بيحسسني انه سامعني الوقت لما برفع له ايده بيحسسني ان انا ان هو مش سامعني هو سامعه بس ربنا الباب مقفول ليه لازم تتوب هتصبر قد ايه هتصبري قد ايه صادق في رغبه في التوبه قد ايه يا اخواني في الله يا جماعه يا جماعه احنا لازم يا اخواني نفوق لازم نفوق يا جماعه لازم نعرف يعني ايه ذنب الراجل ده ما هوش عارف ان ال- الطريق زحمه بيرفع ايده بيقول يا رب والطريق زحمه بالكبائر اللي عملها الذنوب دي عامله زي واحد تحت بيت الانقاض وقعت عليه البيت اتهد عليه لو الانقاض ما اترفعتش هيموت الانقاض دي ذنوبنا لازم نرفع الانقاض لازم نتوب لازم نفوق من الذنوب بتاعتنا اه لو العصي وهو بيعصي ربنا اه لو كل واحد بيعصي ربنا في المجتمع اه لو كل واحد الداخلي يتعامل بربا في بنك اه لو كل واحد موظف وهو بيمد ايده ولا بيفتح الدرج ياخد رشوه اه لو كل مدخن وهو بيطلع السيجاره وبيولعها اه لو كل واحد وهو بيطلق نظره في الحرام اه لو كل شاب وهو بيقلب القنوات على الاغاني وعلى القنوات ال- ال- المنحله اه لو كل شاب وهو قاعد قدام النت في معاصي اه لو كل واحد بيعصي ربنا اه لو كل كوافير حليبي وهو ماسك شعر امراه لا تحل لانه يبص لها اصلا وهي قاعده قدامه عشان عشان تعمل شعرها اه لو كل واحد وهو بيعصي ربنا لو كل متبرجه وهي ماشيه في الشارع لو كل واحد عاصي لله لو كل واحد ماشي في قلبه حقد وحسد وغيره وما بيعاملش الناس باخلاق الاسلام لو كل واحد بيعصي ربنا شاف وهو بيذنب شاف اللي بيعد ليه في قبره جزاء المعصيه شاف الابواب اللي بتتسد في وشه شاف العطاءات اللي كانت نازله من ربنا ليه واتمنعت عنه واتحرم منها اه لو هو بيعصي ربنا شاف اللي اتكتب عليه في صحيفته اليوم القيامه اه لو هو بيعصي ربنا شاف اللي اترفع لربنا عنه وهو بيعصي ربنا عمره ما كان واقع في المعصيه مش ربنا بيقول فقلت استغفروا ربكم انه كان ايه غفاره غفاره لما تستغفر الذنوب يا رب هتعمل ايه يرسل السماء عليكم مدرارا هي كانت مقفوله بالذنوب بقى ويمددكم باموال هو الخزائن كانت مقفوله بال- بالذنوب بقى وبنين هو ارحام النساء كانت مقفوله بالذنوب ويجعل لكم جنات الارض كانت مقفوله بالذنوب يعني ايه يعني الذنوب بتربس عليك الميه والنور والهواء من كل النواحي الذنوب دي اكبر كارثه في حياتنا ذنوبك دي قنابل موقوته محطوطه في الصحيفه بتاعتك ممكن تنفجر فيك في اي لحظه ذنوبك دي اكبر مصيبه في حياتك ذنوبنا دي سر كل ابتلاء ومشكله في دنيتنا وديننا واخرتنا لازم نفوق يا جماعه كل ذنب بتعمله نقطه سودا على قلبك كل ذنب بتعمليه نقطه سودا في صحيفتك كل ذنب بتعمله تشديد لضمه القبر تشديد لخروج الروح تضييع لمتعه من متع الجنه كنت هتاخدها بس انت استمتعت بيها في الحرام في الدنيا كل ذنب انت بتعمله تتقيل لحملك وانت ماشي في ارض المحشر وعرصات القيامه تشديد لحر القيامه عليك تشديد لظلمات الصراط وانت بتعدي من عليه تتقيل لكفه السيئات وانت بتتوزن اعمالك على الميزان كل ذنب انت بتعمله او انت بتعمليه خزي وتسويد للوجه ساعه العرض على الله وبالعكس يا جماعه كل طاعه انت بتعملها نقطه نور على قلبك ونقطه نور وس- وسجل شرف في صحيفتك اه لو تشوفي وانت بتقري القران اه لو تشوف وانت صايم اه لو تشوف وانت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى اه لو تشوفوا يا جماعه واحنا قاعدين نسمع دروس الدين وقلوبنا بتعزم عزمه اكيد على التوبه اه يا جماعه لو تشوف وانت بتطيع ربنا سبحانه وتعالى اللي بيترفع لربنا عنك والعطاءات اللي ربنا بيكتب ان هي تاخدها في الدنيا جزاء طاعتك واللي بيعد ليك من النعيم في قبرك اه لو تشوف وانت بتطيع ربنا سبحانه وتعالى الفتوحات اللي ربنا بيديها لك والابواب اللي بتتفتح في وشك واللي بيتكتب من الحسنات في صحيفتك عمرك ما تبطل طاعه كل طاعه تتقيل لكفه الحسنات في القيامه كل طاعه تخفيف لخروج الروح ساعه الموت است- زياده زياده انك انت تموت على حسن خاتمه تلقى الله بخاتمه مشرفه كل طاعه انت بتعمليها تزويد لنعيم القبر كل طاعه بتعمليها تنوير لوشك ساعه العرض على الله كل طاعه انت بتعملها زياده للنور على الصراط وانت بتعدي من عليه كل طاعه انت بتعملها وانت بتعملها بتزود فرصتك انك تقف في ظل عرش الله يوم القيامه اه لو نشوف ثمره الطاعه اه اه لو نحس بثمره الطاعه يا جماعه اه لو نحس برضه بثمره المعصيه انتوا عارفين يعني ايه ذنب احنا عارفين يعني ايه ذنب يا جماعه اللي خافوا من الذنوب عملوا ايه اللي فهموا يعني ايه ذنب عملوا ايه اللي عرفوا خطوره الذنب قد ايه الذنب خطير عملوا ايه وتعاملوا مع الذنب ازاي انا ما اقدرش يا رب انا ما اقدرش ان انا اقابلك وفي ذنوب في صحيفتي يا رب اقابلك بيها ما اقدرش يا رب ما اقدرش الا الذنوب والمعاصي كعب بن مالك وقف وقام وهو مش عارف هيحصل له ايه بسبب المعصية الواحدة اللي هو عملها بس قام كعب بن مالك وبدأت الصدمات المتوالية أول صدمة قرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمجتمع كله بمقاطعة جماعية من المجتمع لكعب بن مالك إيه ده من بدايتها كده يعني انت مثلا من سكان مثلا القاهره تخيل لو اهل القاهره كلهم قطعوك حدش راضي يكلمك حدش راضي يرد عليك ما حدش بيرد عليك السلام ما عادش حد بيزورك ما عادش حد بيفتح لك بابه ما عادش حد بيبص في وشك تعيش ازاي مقاطعه جماعيه من المجتمع والمجتمع نفذ ولا في ناس نفذت وناس- وناس ما نفذتش لا يا جماعه المجتمع كله نفذ مش زي الوقت لما نقول يا جماعه اليهود بيحاربونا قاطعوا البضائع اليهوديه والامريكيه تلاقي الواحد ما- واقف بكانز بيبسي في الشارع وماسك في ايده ايده آه، بسكوت امريكاني ومبسوط جدا وسعيد وهو في غايه السعاده المجتمع كله ما بيسمعش كلام الدين المجتمع مش تحت امر الدين جرايد قاعده تحارب في الدعاء وتشتم في الدعوه وتلاقي المجتمع بيشتريها وهو عارف انها بتشتم في الاسلام وبتحارب الدين ويشتريها برامج علمانيه بتحارب في الاسلام وبتحارب في الدين وبتسب في الدعاء وبتشوه صوره رموز الدين ومع ذلك الناس تتفرج عليها المجتمع مش حاجه واحده المجتمع مش كله تحت امر الدين وهو ده الجهاد اللي ورانا ده الجهاد اللي ورانا يا شباب ده الجهاد اللي ورانا يا كل انسان شايل هم الدين وكل انسانه ناويه انها ما تتخلفش عن نصر الدين ولا تخذله ده الجهاد اللي ورانا ان احنا نفوق المجتمع كله ان احنا نرجع المجتمع كله زي ايام النبي عليه الصلاه والسلام كله تحت امر الدين الصدمه الاولى المجتمع كله قطع كعب بن مالك كعب بن مالك صحى لا خلاص ما حدش بيكلمه محدش بيعامله محدش بينه وبينه اي علاقه الصدمه الثانيه لما الاثنين اللي تخلفوا معاه يفاجئ ان هم انهاروا من البكاء وانهاروا نفسيا تماما لدرجه ان واحد منهم كاد ان يشل من كتر البكاء ما عادش حد بيواسيه ما عادش حد واقف معاه الاثنين اللي كانوا معاه دول يا جماعه الاثنين اللي تخلفوا عن تبوك مع كعب بن مالك دول شهدوا بدر شهدوا بدر افضل جنود الارض كانوا هم جنود بدر من الصحابه شهدوا بدر يعني ايه يعني اوعى تتغر في طاعتك اوعى تظن انك لانك كويس هتبقى بكره كويس اوعى تظن لانك نجيت من فتن الشيطان السنه اللي فاتت هتنجو منها السنه الجايه اوعى تظن لانك سبت الفتره اللي فاتت هتثبت الفتره الجايه انت بتعقدنا ليه انت بتخوفنا ليه انا بخوفكوش يا جماعه انا بحذركم يا جماعه انا مش جاي اخوفك انا جاي احذرك انا جاي اقول لك حافظ على دينك حافظ على علاقتك بالله سبحانه وتعالى الصدمه الثانيه ان كعب بن مالك يلاقي نفسه لوحده وما عادش عارف يعمل ايه وما عادش عارف طب هيعمل ايه الصدمه الثالثه الصدمه الثالثه الرهيبه بقى الصدمه اللي ما فيش قلب يقدر يستحملها ينزل كعب بن مالك يروح يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينه المنوره عشان النبي يبص له يضحك له يسلم عليه النبي وحشه سلام النبي وحشه كعب بن مالك بسبب معصيه واحده عملها اتحرم خمسين يوم من بركه سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه انت بسبب معصيتك ممكن تتحرم قد ايه من سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخواني يا جماعه كعب بن مالك راح يسلم على النبي بص للنبي لا النبي ما بيردش عليه السلام ما سمعش صوت رد السلام من رسول الله تعملي ايه لو ده حصل معاك يوم القيامة على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمل ايه لو ده حصل على الحوض لو النبي ما رضاش يسلم عليك يا جماعة الحوض النبي عليه الصلاة والسلام هو والملائكة بين- بي- بينزلوا في وسط أرض المحشر كل واحد كان بيتوضى ويصلي في الالتزام متمسك بدينه بيبقى وشه منور وايديه ورجليه منورين غر محجلين من اثر الوضوء والصلاه النبي يفضل يلتقطهم من ارض المحشر والملائكه تلتقطهم ويقودوهم الى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس كانت معانا في ناس بتقول انا مسلم وانا كويس وانا وانا وانا يلاقي النبي ما اختاروش النبي ما اختارهاش النبي سابه النبي سابها يجروا على حوض النبي عليه الصلاه والسلام يجروا ورا النبي يا رسول الله تقوم الملائكه تطردهم يا رسول الله فالرسول عليه السلام يشوفهم فيصعبوا عليه يقول يا رب امتي دول مسلمين يا رب فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ما أنتش عارف يا رسول الله كانوا بيتفرجوا على إيه وبيسمعوا إيه وبيقولوا لبعض إيه وبيطلقوا نظرهم في إيه وبيقولوا بلسانهم إيه فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن لمن بدل بعدي سحقا سحقا لمن بدل بعدي الصدمه الثالثه كانت رهيبه قوي يا جماعه صدمه ان ان كعب بن مالك النبي ما يسلمش عليه لو ده حصل معاك على الحوض الحوض يا جماعه المكان الوحيد اللي فيه ظل وسط حر القيامه حوض النبي عليه الصلاه والسلام المكان الوحيد اللي فيه شر- شراب وسط عطش القيامه حوض النبي عليه الصلاه والسلام المكان الوحيد اللي فيه امن وسط فزع القيامه حوض النبي عليه الصلاه والسلام المكان الوحيد اللي فيه كساء وسط عري القيامه حوض النبي عليه الصلاه والسلام المكان الوحيد اللي فيه طاعة لله سبحانه وتعالى اللي فيه أهل الطاعة والصحابة وأهل الدين وأهل الإيمان وسط ظلمات المحشر وعرصات القيامة حض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام تخسره إزاي تخسريه إزاي محدش يقدر انه يخسره يا جماعه الصدمه الرابعه بعد الصدمه الرهيبه اللي نزلت على قلب كعب بن مالك لما لقى رسول الله ما بيردش عليه والله يا جماعه ما حد منا يستحملها والله ما حد منا يستحملها في الدنيا يستحملها في الاخره ازاي ازاي تعرضي نفسك لكده ازاي يجي الموقف الرابع والصدمه الرابعه لما يلاقي رساله جايه له الرساله دي من مين من ملك غسان ملك غسان عايز منه ايه ملك غسان عميل الروم في جزيره العرب من اجل حرب الاسلام عايز منه ايه بيقول له بلغنا ان صاحبك قد قلاك صاحبك سابك الحق بنا نواسك تعالى لنا عشان نواسيك كعب بن مالك حس ايه ده اشمعنى ما بعتش لابو بكر وعمر بعت لنا ليه بعت لنا لان انا اللي عصيت انا اللي تخلفت عن نصره الدين يبقى العاصي ده هو مطمع اهل الباطل العاصي ده الثغره اللي اهل الباطل بيحاربوا الاسلام من خلالها كعب بن مالك مسك الرساله وحرقها في الفرن حرقها ليه لان كعب بن مالك عرف نقطه ضعفه عرف ان هو لما بيسوف ممكن يضعف قدام الموقف فكعب بن مالك اتعلم اعرفي نقطه ضعفك اعرف النقطه اللي بتوقعك كل مره ايه اصحابك هم اللي بيرجعوك كل مره إيه معصيه معينه هي اللي ابعد عن عن هذه المعصيه وعن مكانها وعن اي حاجه تفكرك بيها يا جماعه لازم تكتشفي نقطه ضعفك لازم تكتشف نقطه ضعفك وتواجهها اوعى تسيب باب موارب بينك وبين المعصيه ابدا كعب بن مالك الملك الروم قال له الحق بنا الوقت يا جماعة ألف رسالة وصلتنا الحق بنا ألف رسالة وصلت لشباب الأمة برضو من ملوك الروم بتقول لهم الحقوا بينا الحقوا بينا ما قالوش غير دينه قال له تعالى بس ما تغيرش دينك ليه بيستدرجوا ما تغيروش دينكم غيروا بس تصريحة شعركم غيروا بس لبسكم شكل لبسكم خلوه زينا غيروا بس فكركم ومناهجكم خلوها زينا غيروا بس أساليبكم في الحياة وألفاظكم والكلام اللي بتغيروه خلوه بلغتنا غيروا مدارسكم خلوها بتعلم مناهجنا بدل مناهجكم غيروا بس ما ما تغيروش دينكم انتوا تغيروا بس في الحاجات دي وهتيجوا هتيجوا كام واحد من الامه دي يتلاحق بيهم كام واحد وقع الصدمه الخامسه لما كعب بن مالك يروح ي- كعب بن مالك يجي له رساله من رسول الله ده ده الرسول بيقول لي الفرج جه لا امال ايه ده تفريق بينك وبين مراتك ازاي مراتي ده انا مسلم ده انا مؤمن مراتي تفارقني ازاي ومراته نفذت نفذت ليه لان الناس دي يا جماعه كانت عاطفه الدين فوق كل عاطفه عارفين كعب بن مالك انا بحس بقصته بايه عارفين بحس ان اصدق كلمه تنطبق على كعب بن مالك ايه تائب رغم كل شيء راجع لربنا رغم كل شيء واقف على بابك يا رب رغم كل شيء نفسي اتوب يا رب وهصبر على التوبه رغم كل شيء لو يا رب مراتي سابتني والدنيا سابتني والدنيا عادتني والناس هجروني انا يا رب على طريقك وعلى بابك واستحمل كل حاجه ومراته دينها اغلى عندها من جوزها وقرايبه دينهم اغلى عندهم من قريبهم قطعوه والمجتمع حتى اللي بينهم وبين كعب مصالح وتجاره قطعوه لان دين المجتمع كان فوق كل شيء البنت اللي بتقول انا خايفه ان انا ارجع للشاب اللي كنت بكلمه والشاب اللي بيقول انا خايف انها تتصل بيا تاني شوفوا الناس سابوا ايه يا جماعه ده سابت جوزها عشان ربنا سبحانه وتعالى تيجي الصدمه الاخيره يروح كعب بن مالك لابو قتاده يروح لابو قتاده في اليوم ال 40 بعد 40 يوم من هذه المقاطعه ينط من على السور بتاع أبو قتاده يسلم عليه بيقول فوالله ما رد عليه السلام يقول له اتعلم اني احب الله ورسوله تعرف ان انا بحب ربنا يقول له الله اعلم كعب بن مالك بيقول فما شق علي شيء مثلها انا قعدت بتهم ان انا بحب ربنا ولا ما بحبوش ده انا عايش بحب ربنا وعايش لحب ربنا كعب بن مالك يا جماعه اللي صبره في كل ده حبه لربنا اللي صبره في الوقف على على باب ربنا كل ده حبه لربنا اللي صبره على ذل التوبه كل ده حبه لربنا كعب بن مالك اعتبر ان اكبر طعنه خدها في حياته انه اتهم في حبه لله سبحانه وتعالى فما شق علي شيء مثلها اشد حاجه كانت عليا في الابتلاء ده كله ان انا اتهمت في حبي لله سبحانه وتعالى ان انا بسبب معصيه عملتها اتهمت انا بحب ربنا ولا ما بحبش ربنا بيقول فخرجت وعيناي تفيضان بالدموع خرج كعب بن مالك وعينيه كلها دموع وعينيته فيضان دموع نازله من الناحيتين خرج كعب بن مالك وما عادش يعرف يعمل ايه قعد يعدي يوم ورا يوم ورا يوم لغايه ما تم 50 يوم المجتمع مقاطعه ورسول الله هجره والناس هجراه ومراته سابته وبقى لوحده في البيت محدش بيعامله محدش بيخبط عليه ومحدش بيطمنه بكلمه والناس كلها شاكه فيه واللي اشد ان حاسس ان ربنا غضبان عليه من فوق سبع سماوات آه كعب بن مالك مش عارف يعمل ايه ربنا بيقول حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حسوا بالخنقة وضاقت عليهم أنفسهم بقى مفيش حاجة لها طعم مفيش حاجة بتريحه مفيش مكان بيحس إنه بيسر عنه حاسس إنه مخنوق وهو قايم وهو نايم مش طايق إنه ياكل ولا ينام ولا يعيش ما عادش قادر يستحمل وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه الله أكبر ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي وضاقت مذاهبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم خمسين يوم في اليوم الخمسين طلع أذان الفجر جدا ما هوش قادر ينزل يصلي مع صحابه ما عادش قادر ينزل الشارع ما عادش قادر يتعامل مع حد ولا يشوف حد ما عادش قادر يستحمل هجران المجتمع عليه اكتر من كده ما عادش طايق حاجه حس بالندم الرهيب يصلي ركعتين الفجر ويقعد على سطح بيته هو قاعد وحيد في كرب لا يعلم مدى الا الله والدنيا كلها مقطعاه وفجاه يسمع صوت يشق الفضاء يا كعب ابن مالك ابشر بيقول فعلمت ان الفرج قد جاء فخررت ساجدا ده انا كان واحد جالي مرض كل الناس قالت علي ان انا ميت ميت ويئست من الم... من من حياتي وفجاه لقيت مرض وفجاه لقيت دواء نزل لي من السماء ان انا هروق وامل ان انا هشفى سجد لله سجدة شك بكل فرح للتوبه وفوجئ ان واحد طلع من على الجبل وناداه ابشر واحد ركب حصان من الصحابه اول ما عرفوا من النبي ان ربنا تاب عليه وراح يبشره في بيته خرج بسرعه يجري على النبي لقى الصحابه خارجين جماعات في الشارع بيحتضنوه الدنيا كلها فرحانه بيه جرى على المسجد قام طلحه بن عبيد الله يحتضنه وفرحان بيه راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم لاول مره من خمسين يوم عدوا عليه يوم يوم لا ساعه ساعه الف ومتين ساعه لا اضربوا في ستين اتنين وسبعين الف دقيقه سبعمية وعشرين الف دقيقه اضربهم في الثواني شوفوا هيطلعوا كام مليون ثانيه عدوا عليه يا جماعه كل خلاص اتخنق وفجاه يجي الفرج من ربنا يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاقي الرسول لأول مرة من خمسين يوم بيضحك في وشه وبيقول له يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك هو خير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك إيه؟ يوم جوازك يوم ما تقدم لك العريس اللي كنت بتتمنيه يوم ما لقيت وظيفه جديده يوم ما خدت الشهاده يوم ما خدت الدكتوراه خير يوم ايه يوم التوبه يا جماعه يوم قبول الله للعبد يوم ما ربنا هيفتح لك باب ويقول لك ادخلي يوم ما ربنا هيفتح لك باب ويقول لك اذنت لك انك تصالحني يوم ما ربنا هيتوب علينا قال له يا رسول الله انا اخرج من مالي كله ليه عايز تخرج من مالك ليه يا كعب ما هو مالي ده اللي فتني عن الجهاد ما الدنيا دي اللي عطلتني عن الجهاد لا انا ما عدتش عايز دنيا عشان افضل ربنا طول حياتي وهي دي التوبه يا جماعه انك ترجع بعد التوبه احسن مما كنت قبل التوبه كعب بن مالك بعد التوبه بقى احسن من قبل التوبه ألف مره كعب بن مالك ده يا جماعه بسبب 200 شعر الفهم لانه كان شاعر قبيله دوس دخلت في الاسلام ده في الاصابه روايه عن ابن سيرين بسبب 200 شعر قالهم قبيله دوس دخلت في الاسلام اما قريت الكلام ده قلت سبحان الله يا رب الناس دي الناس دي كانت بتسخر كل موهبه لنصره دينك الناس دي كانت عايشه عشانك بكل طاقتها وكل مواهبها وكل امكانياتها وتنزل توبته في القران وتتم فرحة كعب بن مالك بقبول الله ليه وقبول الله وفتح الباب ليه انت عايز تتوب انت لسه نفسك تتوب انت نفسك انك تبطلي احتراق بسبب الذنوب نفسك انك الليلة الوقت تنقذ جسمك من الاحتراق اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه ان جسمك ما عادش يولع بسبب الذنوب يا جماعة انا عايزك تخاف لازم تخاف لازم تخاف ليه الله لازم تخاف لان كعب بن مالك وقع يا جماعة كعب بن مالك اذنب انت مش انت كعب بن مالك لما اذنب تخيلوا هل ممكن صحابي كان يعمل التخلف ده بعد كده لا ليه لانهم اعتبروا اوعى تخلي ربنا يجعلك عبره اللي حواليك اوعى تخلي ربنا يجعلك عبره اللي حواليك ولازم اوعى تحبط ليه اذا كان كعب بن مالك يا جماعه اذنب احنا لما يا جماعه لازم نقع اوعى تحبطي لما يجيلك فطور اوعى تحبط لما تقع لازم تقعي والوقعات دي هي اللي بتعلم قلبك الانكسار لله اوعى تحبطي قومي كملي الباب مفتوح ما اتقفلش يا بنتي هو ربنا قال لك انك لما بتقع الباب بيتقفل ابدا بالعكس قومي يا بنتي وكملي قومي وكملي اوعوا تحبطوا يا جماعه الصحابه وقعوا قاموا احسن مما كانوا قبلها لازم نفهم يا جماعه عقوبه تخلينا عن نصره ديننا الايام دي الذنوب الرهيبه اللي احنا بنعملها مش حاسين كعب بن مالك تخلف عن نصره الدين كام يوم 50 يوم 30 يوم رايحين تبوك و20 يوم في تبوك طب ال 30 الباقيين لا ده كانوا راجعين خلاص الغزوه خلصت قصادهم 50 يوم عم ربنا قبل توبته وهو واقف على الباب يعني لو انت بقالك كذا سنه متخلفه عن نصره الدين الدين وعن تل- تلبيه نداء الله انت محتاجه كام سنه تتوبي عم ربنا يفتح لك الباب يا جماعه عايزين نفهم يا جماعه كلنا وقعنا في الذنوب بس مين فينا تاب توبه كعب بن مالك هدف درس الليله ان احنا نتوب توبه كعب بن مالك ان احنا نتوب هذه التوبه اللي تطلع بعدها انسان تاني بيقولوا يا رسول الله انا اخرج من مالي كله يخلع الثوب اللي عليه يديه صدقه لاحو هديه لاحد الصحابه ليه لانه رجع انسان تاني هي دي كلمه توبه لما بقول لك توبي بقول لك غيري حياتك غير ليلك غيري نهارك غير لبسك غير شكلك غير مفاهيمك غير الفاظك غيري اهدافك غير طموحاتك غيري تصوراتك لما بقول كلمه توبه يعني معناها تغيير عايز تتوب لربنا سبحانه وتعالى قصه كعب بن مالك يا جماعه عبره لينا كلنا كعب بن مالك تخلف مره وشوف العقوبه انت تخلفت كم مره لازم نفوق في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى نحافظ على حسناتنا البنت اللي بتلبس حجاب ولا نقاب وحاطه كحل من تحته انت يا بنتي قاعده تحب الحسنات من ناحيه في الشوال والشوال مثقوب بتنزل بتنزل الحسنات من ناحيه تانية بالمعصيه اللي انت عاملاها يا جماعه اللي بيعمل اللي, اللي, اللي بيعمل الطاعه والمعصيه مع بعض انت بتضيع حسناتك ليه حافظوا على كنوزكم اللي هتقابلوا بيها ربنا حافظوا على ثروات عمركم اللي هتقابلوا بيها ربنا كنا الليله مع قصه توبه كعب بن مالك مع قصه رساله ارسلتها الليله لكل واحد بيقول نفسي اتوب اهو اصبر زي ما صبر رساله لكل واحده بتقول انا عايز اعرف ايه التوبه النصوح الصادقه اهي التوبه اللي ربنا خلى ذكرها في القران رساله لكل بنت بعد ال Valentine virus ولا بعد اي بعد هذا الفيروس بدل ما يدمر مناعتها ايمانها زاد بفضل الله وتبت لربنا وهي بتقول انا عايز اثبت اهو يا جماعه قصه توبه كعب بن مالك نبراس لينا كلنا ان احنا نثبت التوصيات في النهايه واحنا وصلنا لنهايه الحلقه التوصيات يا جماعه يعني ال- اول حاجه الحاجه اللي احنا ذكرناها اللي عندها 96 سنه الله يرحمها يعني هيصلى عليها بكره ان شاء الله صلاه الظهر ويعني من باب صناع المعروف لان صناع المعروف مش ان احنا نعمل صناع معروف للي, لل- للي عايشين بس واللي ماتوا صلاه الجنازه دي من صناع المعروف وقيرتين في الجنه هيصلوا عليها في مسجد الصديق في مساكن الشيراتون للي يعني يقدر ان هو يروح ان شاء الله عشان ياخد الكراتين وعشان يدعو لهذه السيده باذن الله سبحانه وتعالى اللي ماتت وهي بتشهد ربنا على حبها رسول الله وعلى وحدانيه الله سبحانه وتعالى آه، يعني عايزين يا جماعه نصلي العيد بقى عايزين نصلي العيد مش احنا قلنا في ال Valentine virus وال anti-virus عايزين نصلي العيد عيد توبه لله عيد التوبه الى الله وصلاه العيد صلاه ركعتين التوبه عايزين نصلي الصلاه اللي نعاهد ربنا فيها ان احنا مش راجعين اخر حاجه بقولها لكم ان بفضل الله يعني اخواننا آه، عملوا بفضل الله سي دي جميل جدا اسمه احلى من اللي فات يعني ايه احلى من اللي فات يعني قصه توبه كعب بتعلمك انك لازم تبقى احلى من اللي فات لازم الجاي يبقى احسن من اللي فات كعب بن مالك لما قام عمل احسن من اللي عمله قبل كده في حياته كلها لازم يا ايها الداعيه اللي جاي يبقى احسن من اللي فات انجازاتك في الدعوه ونشاطك يبقى اكتر من اللي فات لازم يا اللي صمت وقمت يبقى اللي جاي احسن من اللي فات لازم يا اللي وقعت في المعاصي اللي جاي يبقى احسن من اللي فات اتعمل سي دي احلى من اللي فات السي دي معمول للشباب اللي اللي كان بيعصي ربنا وبيقول ايه البديل في الطاعه ايه البديل السي دي فكرته جميله جدا بفضل الله يعني مثلا إيه احلى من الاغاني تدخل تلاقي بقى اناشيد احلى من الاغاني حاجات احلى من الاغاني طيب احلى من ال- ال screen savers بتاعت الكمبيوتر اللي فاتت احسن من الخلفيات اللي فاتت تلاقي خلفيات ايمانيه ماوس احلى من اللي فات ماوس بيسبح ربنا على الكمبيوتر بتاعك عندنا بفضل الله على الموقع إيه، رنات احلى من اللي فات الرنات بتاعت الاغاني في رنات تدخل تحملها احلى من اي رنات عندنا على الموقع منتدى اسمه احلى من اللي فات كل ده اتعمل يا جماعه عشان البديل البديل للشاب اللي عايز يتوب في صحبه احلى من اللي فات فاسطوانه او سي دي احلى من اللي فات ده بفضل الله يتعمل واعتقد ان هو الوقت هيبقى نازل على الموقع ان شاء الله يعني آه، يعني ان شاء الله مع اخواننا في الموقع قلت لهم ان هو يبقى نازل على الموقع بحيث ان الحلقه تخلص يبقى موجود على موقع Way to Allah اللي هو الطريق الى الله باذن الله سبحانه وتعالى اسطوانه احلى من اللي فات تبقى احلى هديه احلى هديه ليك في في في بدايه التزامك واحلى هديه ليك واحلى هديه لكل انسان عايز يعيش في طاعه ربنا حياه احلى من اللي فات في معصيه ربنا سبحانه وتعالى لان دايما الدين حتى في الدنيا مش بس في الاخره احلى من اي حاجه في معصيه ربنا سبحانه وتعالى السي دي اتعمل عشان كل شاب عايز يلتزم او بدا يلتزم وعايز يعيش حياه ياسلم حياته وياسلم محموله وياسلم كمبيوتره وياسلم صحبته وياسلم كل حاجه في حياته وحتى الاغاني اللي كان بيسمعها كل حاجه باذن الله سبحانه وتعالى تبقى احلى من اللي فات يعني بذكركم تاني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون اللي هيقرر انه يتوب الليله هو ده اللي هيطفي النار اللي مولعه فيه وهو مش حاسس عايزين نتوب لربنا يا جماعه وندعي ربنا بقلوبنا دلوقتي اللهم تب علينا اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم غير احوالنا لاحسن حال اللهم طهر قلوبنا اللهم املا قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين اللهم تب علينا توبة تزكي بها نفوسنا تب علينا لنتوب تب علينا توبة ترضى بها عنا تب علينا توبة نصوحة تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا تب علينا توبة تجعلنا بها من الصوامين القوامين الذكارين الشكارين يا رب تب علينا توبة ترضى بها عنا يا رب العالمين يا رب تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعاهدناك يا رب على أن لا نعود إلى المعاصي أبدا اللهم تب علينا واهدنا وسددنا وافتح على قلوبنا بالإيمان واستعملنا ولا تستبدلنا واستعملنا لنصرة دينك في الأرض يا رب وثبتنا على الحق واحفظنا من أن تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته